الأفكار والمسلم للمسلم السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار الملف اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو ملف مهم جدا يعتبر ملف الأهم والأخطر في وزارة الداخلية الملف اللي هنتكلم فيه هو ملف شؤون الأفراد الأفراد اللي, اللي قائمة عليهم وزارة الداخلية ي- تقريبا حوالي نص مليون فرد يعملون في وزارة الداخلية عنصر الأفراد هو أهم العناصر مين منا ما بيشوفش كل يوم أول ما يخرج من بيته لحد ما يروح فرد من أفراد الشرطة سواء كان في إشارة مرور سواء كان في خدمات أمنية معينة سواء كان في آه، دورية راكبة سواء كان سيارات نقدة بتمر أفراد الشرطة هم عنصر أساسي في وزارة الداخلية وعنصر هام جدا جدا جدا قائمة عليه وزارة الداخلية ما كناش نعرف معلومات كتير عن أفراد الشرطة ما قبل الثورة يعني كنا نعتقد إلا طبعا من بعض القنوات أو بعض الأفلام اللي شوهت صورة فرد الشرطة وطلعت فرد الشرطة إن هو بلطجي ومرتشي وحرامي ول- وأشياء كثيرة وهذا الكلام طبعا كلام آه، غير صحيح بالمرة وكان كلام فيه تجاوز من وسائل آه، آه، السينما المصرية عندما كان هناك عمل آه، سينمائي آه، صور فرد الشرطة على انه هو ديكتاتور وامبراطور واشياء كثيرة واعتقد ان فرد الشرطة هو عنصر مهم جدا وما اعتقدش ان في عيلة في مصر ما فيش احد ابنائها فرد شرطه سواء ابن عم او ابن خاله او ابن عمه او ايا كان كل عيله في العائلات المصريه ليها فرد من افراد الشرطه سواء من طبقه عاليه طبقه مد... ايا كان بس ما فيش عيله في مصر ما فيش ابن من ابنائها فرد من افراد الشرطه لا في كل عيله في مصر اكيد ليها آه، ابن من ابنائها فرد من افراد الشرطه ويعلم انه آه، افراد الشرطه معظمهم على خلق وناس متدينه مش زي ما صورتها السينما آه، التصوير آه، السيء اللي شفناه ما قبل الثوره. بعد الثوره تغيرت الامور كثيرا اصبح فرد الشرطه يطالب بحقوقه له حقوق له آه، ائتلافات انا عارف ان هي ائتلافات كتيره تقريبا كل مديريه لها ائتلاف آه، وده هيحدثنا عليه اخواتنا اللي موجودين معانا لكن فرد الشرطه بقى ليه حقوق وبقى ليه آه، متطلبات وبقى ليه مطالب يطالب بيها الدوله ويطالب بيها وزاره الداخليه اعتقد ان جزء كبير جدا من هذه المطالب تم تحقيقها علشان كده احنا آه، حوار النهارده نتعرف فيه على المطالب التي آه، طالب بها افراد الشرطه ما تم تحقيقه من هذه المطالب ما هو المطلوب ايضا بمطالب اخرى آه، من افراد الشرطه وبرضه هنتكلم على رفع كفاءه فرد الشرطه يعني فرد الشرطه يعني الفكره متاخده عنه ان هو كفاءته آه، القتاليه واعداده ما بيبقاش بشكل كافي طبعا هيكلمنا عن كل هذه الملفات هم افراد الشرطه انفسهم احنا جبنا قبل كده سياده اللواء عادل رفعت مساعد اول غير داخليه لشؤون الافراد وتحدث عن افراد الشرطه بشكل كبير جدا لكن احنا المره دي احنا جايبين افراد الشرطه يتحدثوا عن انفسهم بدون ما نمثلهم اي شخص يسعدنا ان يكون معنا الامين محمد نبيل محمد علي اهلا بك يا فندم.
اهلا بك يا فندم ايضا آه الامين رأفت عبد الوهاب خضر اهلا بيك يا فندم مساء الخير آه ايضا الامين لبيب آه احمد سيد اكاديميه الشرطه اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا بك ايضا آه الامين شريف وصال محمد اهلا بيك اهلا بك هو طبعا خدوا أقوى واحد يعني أقوى واحد فيهم وزارة الداخلية على طول آه، أولا إحنا سعداء بوجودكم معنا وسعداء إن أنتوا آه، مشرفينا النهاردة وأنا عن نفسي سعيد بهذه الحلقة إن أنا آه، موجود وسط إخواتي آه، أفراد الشرطة ربنا يخليك يا فندم آه، هنبدأ بالأمين محمد نبيل من الإدارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة أمين محمد معهد أمناء الشرطة إحنا مش عارفين مؤخرا في بياخدوا دفعات أمناء الشرطة ولا ما بياخدوش آه، بسم الله الرحمن الرحيم انا بادي تحياتي وادائي لسياده اللواء ومساعد الوزير آه، عسير بن سلطان اللي هو شرفنا بحضرتك يا فندم هذا اللقاء مم.
وحضرتك يا فندم آه، معهد امناء الشرطه متوقف من حوالي منذ خمس سنوات مم.
وبياخدوا حاليا دلوقتي يا فندم دفعات العسكريين اللي هم المندوبين اللي مندوبين بيترقوا- الشرطه اه درجه اولى يا بيبقوا- فندم اه مم.
بيترقوا ساعتها كل شهر بيتخرج دفعه يا فندم مم. انا عايزك تقول لي يعني امين شرطه اول ما بيجي بيتم اعداده ازاي بي هل التدريبات اللي بياخدها دي كافيه وهل بي بيطلع فعلا امين قادر على التعامل مع المجرمين او آه، قادر التعامل مع الانفلات الامني الموجود في المجتمع حاليا اه حضرتك يا فندم آه، معهد الأمناء في آه، أكفأ أمناء شرطة على مستوى الجمهورية في بالنسبة للتعليم في التعليم ال- القتالي و...
يعني الاعداد يعني الإعداد يا فندم القتالي و... وبيجي لهم ساعتها يا فندم محاضرين من آه، ده لواءات شرطة آه، من من أحسن الكفاءات على مستوى الجمهورية مم.
بياخدوا ساعتك دورات تدريبية آه، من كل يوم يا فندم يعني يوميا آه، طب ندخل على امين رأفت لحد ما انت ايه التوتر اللي عندك كده شويه ندخل على امين رأفت امين رأفت من مديريه امن القليوبيه اللي هو محمود يسري واللي هو محمد ابو كسير الناس الجميله اللي هناك والله احنا يعني بنتوجه بالشكر للسيد اللواء محمود يسري هو ما شاء الله يعني آه، المديريه عندنا يعني في شغل مستمر ما شاء الله يعني المديرية وبعدين عندكم الامن اللي عندي عايزة- دلوقتي عايزة يعتبر 10 حالات لوحدها ده انتوا المديريه رقم واحد اجرام في مصر ده احنا يا عيني ده المديريه عندكم دي يعني سبحان الله الا كل يوم كل يوميا لا يقل عن 10 حوادث كوارث في العيد يعني اما قطع طريق احنا إما- نعتبر مناطق عشوائيه لا ده لا وال- والمثلث الرعب اللي عندكم والحاجات اللي عندكم بس الحمد لله حاجة- يعني احنا بدانا نشتغل يعني لا ومدير غير الامن الأول راجل بكتير.
محترم راجل كفء جداً، وراجل جداً، محترم جداً.
انا وبعدين يعني, يعني- راجل صديق وراجل محترم جدا انا اعرفه يعني في الشخصيه راجل يعني راجل من الضباط شاطرين تمام.
لكن قول لي على افراد الامن بقى افراد الامن انت شايف ان بي- تعاملهم مع المجرمين في الحملات الكبيره ولا اعتقد ان انتوا ما فيش اسبوع بيعدي الا لما يكون في حمله و...
لا، وبتيجي فيها تصدق حاجات احنا يعني ماسكين حتى الطريق من بره والشغل عليه ما شاء الله يعني غير الاول بكتير ومعانا السيد المأمور يعني يعني بصراحه يعني مش هو ده اللي هيظبطك على فكره هو ده اللي هيديك اجازات اهم حاجه المأمور ده لا ما شاء في الله العمليه يعني, دي كلها.
يعني الامن العام يعني بصراحه يعني قايم بس يعني هو الواحد بس يعني المواطن المصري مثلا لو وقف جنبنا اكتر بيتهيألي يبقى الشغل احسن من كده ويبقى اكتر من كده كمان لان يعني الناس برضو في وجهه نظر من الناس بره هنتكلم على ملف الناس وهنتكلم على امين الشرطه الصالح وامين الشرطه ال- ال- امين الشرطه آه، الصالح.
الحمد لله.
هنتكلم تمام، على الحمد لله.
ملفات كتيره طيب ندخل بقى على لبيب الاستاذ لبيب احمد من اكاديميه الشرطه انت في اداره الحراسات تقريبا الإدارة العامة تدي كده بقى من الحراسة اه هل تعتقد ان آه، افراد الشرطه اللي موجودين في آه، اكاديميه الشرطه يختلفوا كثيرا عن افراد الشرطه اللي موجودين في الشارع يعني هل تعتقد ان انتم مثلا ناس مميزه عشان بتروحوا الاكاديميه وشغالين في التكييفات زي ما بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أستاذن سعادتك يا أستاذ أحمد بس آه، كان ليا طلب آه، مم.
يعني أستاذنك فيه بإن إحنا نقرأ الفاتحة لإخواننا الشهداء آه، اللي في الوزارة الداخلية مم.
اللي هم يعني إيه م- إحنا شايفينهم اللي هم اللي حقهم ضايع ما بنشوفهمش غير في اللي هم يعني في الجنازة بتاعتهم في متصورين في التلفزيون أو متصورين في في الجريدة مم.
فأستاذ سعادتك بس نقرأ الفاتحة على أرواحهم طبعا هنتكلم كمان عن حقوق آه، اخواتنا افراد الشرطه ومتطلباتهم وانا بشكرك على آه، اللي انت طالبه الطلب اللي انت طالبه ده انا بشكرك عليه جدا ربنا يخليك.
وكمان النهارده كان في ضابط من ضباط مصر الشهداء الشرفاء أكيد الذي طبعاً.
تم اغتياله في محافظه شمال سيناء أكيد.
رحم الله هؤلاء الشهداء ونقرا فاتحه روحهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم شكرا شكرا قول لي بقى متبغدادين في الاكاديميه وغيركم واقفين في فندم الشارع طول الوقت.
والله لا يعني احنا واخدينها مثلا مم.
يعني احنا افراد زي بقيه آه، زمايلنا فبس لا، بس يعني انتوا أكيد المكان وراكوا- وراكوا وصله كبيره المكان المكان هو المكان نضيف والحمد لله بخص ال- بالشكر السيد اللي هو احمد جاد اللي هو يعني ايه دلوقتي من الصعب اللي احنا نلاقي مثلا يعني مساعد وزير يبقى بيحب الافراد او زي اللي هو احمد جاد ومحاوط علينا اي طلبات لينا ب- بتستجاب اي اي مطالب للافراد بتستجاب يعني بالنسبه لكليه الشرطه سعادتك او اكاديميه الشرطه يعني أنا افراد اه يعني في مكان حلو ومكان يعني جميل ويعني تحسد عليه بس يعني بي- يعني بترجع لل- في الاخر للافراد اللي شغال مم.
يعني الفرد اللي شغال هو بي- الفرد بيبقى حلو بالنسبه يعني ايه الفرد هو اللي بيبقى حلو في مكانه حتى لو شغال في اي حته في وزاره الداخليه مم.
هو اللي بيخلي نفسه حلو مم.
هو اللي بي بي بيظهر نفسه قدام الناس كلها طيب انا هرجع لك تاني يا لبيب بس اخد بقى ايه الكبير بتاعت القعده ديت بقى الاستاذ شريف يعني هو اقدمكم وهو اللي آه، اللي طلع كتير او ظهر كتير على الشاشه التلفزيون استاذ شريف بقى احنا عايزين نتكلم معاك في المواضيع الكبيره قوي بقى اللي هي افراد الشرطه كان مرسوم في اذهان المصريين صوره سيئه جدا جدا جدا عن بالاخص امين الشرطه او فرد الشرطه بالاخص الامين وكان صوره آه، سيئة ظهر- جدا.
بالظبط وطبعا كلكم طلعتوا على العمل السينمائي السيء اللي كان قبل الثوره آه، يا أخي، اللي يا صور فوضى.
اه بالظبط صور امين الشرطه على انه هو بلطجي وجبار و إيه عايزه تكلمنا على هذه الصوره ونظره الناس لامين الشرطه ايه او لفرد الشرطه بصفه عامه بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أنا أقتبس كلمة لبيب قالها تمام وأذكر الناس وزمايلي وحضرتك إن شهداء الشرطة ارتفعوا أول امبارح ل 223 شهيد باستشهاد أمين شرطة ورقيب وقبلهم بأربع أيام استشهاد رقيب في بنها والنهاردة استشهاد ضابط من خيرة ضباط مصر رحمه الله ورحم الله سينا كل في شهداء مأمورية سينا حسب الله ونعم ضابط الوكيل كلف الدولة في تدريباته أكتر من 5 مليون ومن أكفأ الضباط في ده ضابط في الامن الدولي.
الوطني هو في ولا الإرهاب الدولي قسم من الارهاب أقسام الدولي أمن الدولة طب انت عارف كل حاجه من قبل الحلقه يعني لا هو ضابط في الارهاب الدولي قسم اعلى قسم في اقسام امن الدوله وده اللي عمره ما احتك مع مواطن عادي في الشارع ولا حد كان بيتضرر منه لانه كان بيتعامل مع اشد الفئات اجراما اللي هي الارهاب الدولي المنظمات اللي جايه من بره عشان تدمر في اقتصادنا وتدمر في امننا الداخلي والخارجي كمان فمعنى ان هو يستهدف ويستشهد تمام وبالكم ال- اللي عرفته من عدد الطلاقات واثناء عودته للاستراحه والكلام ده كله فطبعا ده شيء مدبر ونستنى من السيد الوزير رد على ذلك مم.
تمام اخص بالشكر في البدايه قبل اي حاجه السيد الوزير محمد ابراهيم اللي انا بكن له كل احترام امال ليه عايزين تقولوه انا ما طالبتش باقالته قبل كده بل بالعكس ولا انا هنتكلم من في الموضوع ده من اشد الناس اللي كنت آه، محبس جدا فكره آه، دخول الوزاره تمام اه ليه عليه عتاب في حاجات كتير بس بما يرضي الله هو اشتغل على- معانا على ملفات وانا حضرت له ك- كذا اجتماع الراجل ابدى فيه رغبه ان هو يدي الافراد بمساعده طبعا الراجل المحترم الخلوق اللي انا بقول عليه فرد شرطه مش ضابط شرطه آه، اللي هو علي رفعت مساعد اول وزير الداخليه لشؤون الافراد وهو اللي قال على نفسه كده في اجتماع الوزير لما قال يا جماعه انا فرد شرطه وانا اوجه تحيه والشكر للي وعد رفعت برضو على اهتمام بشؤون الافراد وقال انا حاسس بكل انا زرته في حاجة.
مكتبه بصراحه مكتبه ده يعني الله يعينه مصر كلها ملوش بتروح باب.
عنده مكتبه بجد ملوش لا باب.
واللي عايز مش عارف يشغل مين واللي عايز يعمل ايه يعني حاجات يعني الله يعينه انا يعني بقول لحضرتك كلنا الم- واحد لينا كلنا فاهم ربنا يكرمه يا رب.
مكتبه بجد ملوش باب وبخص بالشكر ضباط الاداره العامه لشؤون الافراد آه، وعلى راسهم النقيب خالد الجزار مسؤول ملف الافراد من بعد الثوره واحنا بنسميه سفير الافراد تمام راجل محترم الخلوق برضو اللي شغال مع عادل بيه على الملف بتاعنا طبعا انا بخص دول بالذكر لان لازم ادي لكل واحد حقه قبل ما ابدا في الحوار وكل كل مكتب اللي هو عادل ناس محترمه وناس انا بقى انا بخصهم كلهم بالشكر والاحترام بس انا طب قول لي بقى على بخصهم- الصوره السيئه لدى المواطن المصري عن امير شرطه الحمد لله اتغيرت لان انا لمست ده في الشارع قبل الثوره كانت المعامله ان هم بياخدوا رجل الشرطه كعصا لضرب المواطن تمام اداه لضرب المواطن ده وطحن تامين شرطه فعلا كده اه طبعا انا عن مش نفسي هيقدر أنا يعني ما ما احتك يعني او عن نفسي ما حصليش اي موقف آه، سيء لكن آه، آه، هل فعلا انا لو كان قلت عكس كده احمد بيه فتوات ومش عارف ايه و- بص يا احمد بيه قبل الثوره ما فيش فئه في مصر ما كانتش فيها فساد من اول الوزير وطبعا حضرتك ادرى مني طبعا، بالملف ده طبعا، تمام طبعا.
لاقل درجه وظيفيه في مصر كل فئه كان فيها وز- فساد اطباء كان فيهم فساد وبيعملوا عمليات اجهاض محامين فيهم فساد قضاء فيه فساد نيابه فيها فساد صحفيين، كله- كله شرطه فيه كان فيها طبعا، فساد طبعا، متفق تمام معاك.
فالفساد كان منتشر في الكل بس ايه اللي كان بارز قوي ومكشوف الغطاء عنه الشرطه لان هو الاحتكاك المباشر بالمواطن في الشارع من اول عسكري المرور اللي واقف في الشارع للي واقف في, ال- في الاسم للي واقف في السجل المدني للي واقف في المطار تمام بس برضه افتكر مقولة الرسول صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
الخير في وفي امتي الى يوم الدين يعني زي ما كان في السيء كان في الصالح وده اللي احنا حاولنا ننميه من بعد الثوره ان احنا ننمي الصالح والسيء انت قايله في نحاول- الائتلاف آه، الائتلاف العام لافراد الشرطه من بعد الثوره على طول الائتلاف العام.
كنت عضو الائتلاف العام لافراد الشرطه على مستوى الجمهوريه كنت عضو ائتلاف القليوبيه اياميها وطبعا ب... بحلول الخطوه الجباره اللي الوزير محمد ابراهيم وعادل برفعت الحمد لله كانوا ده ذراع اساسي فيها باجراء انتخابات شرعيه عن طريق الصندوق ان الافراد تنتخب من يمثلها مم.
تمام ينتخب زيد ينتخب عبيد اللي هم عايزينه اللي هيفرزوا الصندوق هيبقى تاج على رؤوسنا كلنا تمام انا مش مرشح اولا يعني تمام في زمان يعني ما يتعملش دعاية.
اه ما تعملش دعايه بس طبعا فرحان بالخطوه جدا طبعاً.
ان هيبقى لي ممثل شرعي انا اسف في اللفظ زيه زي رئيس الجمهوريه جايب الصندوق جايب الشرعيه طبعا يقدر يتكلم ويدافع عن الحقوق قدام اي جهه قدام اي حد فدي خطوه جباره احنا كنا بنحارب عليها من زمان من ضمن الملفات الشائكه اللي احنا حاربنا عليها من بعد الثوره والحمد لله قدرنا نحققها زي التدرج الوظيفي زي آه الانتخابات زي العلاج في مستشفى الشرطه وده طبعا ملف آه ناقص كتير طبعا وفي تقصير جامد جدا ملف العلاج.
ملف العلاج ملف العلاج ومش العلاج بس طب قول لي قول لي حتى قبل العمليات قبل ما الجراحية.
ندخل قبل ما ندخل في في في انتوا احتياجاتكم ايه او ايه اللي تحقق قول لي دور الائتلاف يعني نو- يعني هذا الائتلاف آه، تم انشاؤه من اجل ايه؟
الائتلاف ده نشأ يوم 22 3 2011 في عصر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية وفي عصر اللواء بدأت بدري أوي.
الفريق احمد شفيق كان صدقت رئيس وزراء.
الثوره على طول طبعاً.
أي.
انت انت صرت انت من جواك كنت سائر كنت سائر على كل حاجه والشعب فتح لك الباب فتح لك الباب واحنا شكرناه كانت الناس كلها بتلعن ابو الثوره انا اسف في اللفظ احنا كنا بنمجد فيها لان فعلا احنا من الناس اللي شمينا نفس الحريه وجرينا فيه ده كله ما كانش موجود امثل لحضرتك الامن المركزي كان قبل الثوره بيجمعوا العساكر ويحطوها جوه صندوق اسمه عربيه لوري ويحطوها في الشمس ومقفول عليها تتطس فيها الشمس ست ساعات يا خبر تمام وثمان ساعات وفي الاخر يقوم فاتح له الباب ويقول له المتظاهرين دول هم اعداء الوطن كان بينزل يعمل فيهم ايه؟
كان بيحصل ده اه طبعا كان بيحصل لا مش إله إلا عارف.
الله.
كان بيفترسوا لا إله إلا الله.
بعد الثوره انت نفسك شميت ريح الحريه فما بقتش تستكترها على اللي واقف في الشارع وبيطالب بيه حسيت بنفس مطلب اللي في الشارع حسيت ان انت انسان وليك ادميه ايوه بس بقواعد وشروط اه طبعا يعني انا ما اروحش اخرب ونشاء عامه وتقول لي حريه ولا مظاهره ولا دي ما اروحش ان انا مش آه، هن- بص.
اسب الناس واشم لا، الناس بص يا أحمد.
واقول رئيس الجمهوريه فيه ونعته وتقول لا، لي آه، ده كلام مش مظبوط هي اسمها ثقافه الحريه مم.
ان انا انا اعرف افتقد أطالب- لثقافه التعبير عن آه، رأيي.
الأمنة والأفراد عملوا من يوم 22 3 2011 حوالي 8 مظاهرات على مستوى الجمهورية طبعا بتبقى متحدة في يوم واحد وبتقولوا ان انتوا عندكم مطلب آه، تقريبا عندكم مظاهره قريب عشان تقولوا فيها الوزير او حاجه وتطالبوا باقالته حاجه لا كده.
مفيش أنا أنا مش من المدعمين لطلب بس في مطلب قالت زي ده.
الوزير بص مم.
بص يا فندم بعد إجراء انتخابات ويبقى في نادي عام منتخب متحدث باسمك أنا أقدر بيه أكلم رئيس الجمهورية مش الوزير مم.
ومع احترامي للوزير أنا أفرض بيه طلباتي مم.
أفرضها طلباتي المشروعة لأن ده منتخب مشروعه وف- خد بالك ما هو لازم نحل اصيل مشكلتنا اللسان هو اللسان اللي بيعمل مشاكل تمام مشروعه وفي حدود الامكانيات التي متوفره حاليا بمعنى صح ايه ان انا ليه مطلب ان انا احسن مرتبي طب انا احسن مرتبي ازاي انا عايز 1000 جنيه على 1000 جنيه باخدها على طول ولا عايز 200 جنيه وبعدها بسنتين 200 جنيه وبعدها بسنة يعني يعني عايز تمام.
اقول لك ان يجب ان نتقي الله في الوطن أيوه تمام.
ويجب ان نضع نصب عينينا ان هناك وطن وان احنا شيء يعني يعني في أضرب مثل لها.
بيقول لك اللي ما يشوفش مش عارف من الغربة إيه.
للعبد.
أعمى، آه، يعني ادي لحضرتك مم.
مثل برضو اتفضل.
ان احنا من بعد الثوره طالبنا باللي انت قلت عليه ده بالظبط اللي هو الطلبات المشروعه في حدود المعقول مم.
لما زدنا 200 جنيه قلنا الحمد لله وبعديها بشويه لما زدنا 200 جنيه قلنا الحمد لله تمام طبعا هي زياده الناس بالتأكيد.
كلها فاكره ان احنا مرتباتنا خياليه والكلام ده كله لا، لا، لا.
بس انا عايز اقول لحضرتك ان هي اقسم بالله يا دوبك بت- بتكفي ال- المعيشه واقل شويه كمان بس احنا راضيين وبنقول الحمد لله لان احنا من مقدرين لظروف البلد لان احنا اكتر ناس لمسنا لان احنا في الشارع مع المواطن العادي تمام فحاسين قد ايه البلد في احتياج تمام بس احنا لما نطالب بخدمات طبيه لمصاب اتصاب اثناء العمل في الشارع تمام ده ده حق لازم الدوله توفر له الدخل المادي لان اللي اتصاب ده اتصاب عشان امن الدوله عشان امن الوطن متفق معاك تماما تمام كل فاهم اتفاق.
حضرتك؟ فده من الملفات اللي ما ينفعش حتى نفاصل فيها يعني الائتلاف ملف الخدمات بيطالب الطبية.
بحقوق افراد الشرطه تمام ويرعاهم ويرعى آه، آه، ويرعى مصالحهم مصالح.
طيب لو جينا عكسنا يعني لو جينا ان في امين شرطه فاسد او امين شرطه بيرمي بلاء على الناس او امين شرطه آه، بيبتز الناس او امين شرطه ماشي آه، يهدد الناس او امين شرطه دول الائتلاف ايه فازت حصل يا فندم فعلا وتقدمت بعض الشكاوي في بعض الأمناء والأفراد في جهات معينة فطبعا في الأيام دي أنا هكون صريح مع حضرتك كان الائتلاف قوي جدا وكانت الأفراد متضامنة واقفة وراه فكان في رعب من ناحية الائتلاف شوية من القيادات فكانوا بيتكلموا مع الرموز بتاعتنا بتاعت ال- الائتلاف عمرنا ما وقفنا جنب واحد فاسد وعمرنا ما وقفنا جنب اي واحد دول ظالم ايه انا يعني انا لو عندي مشكله مع امين نقف شرطه ضده اروح اي ازاي بقى قول لي اليات آليات لو إن أنت في مواطن تشتكي دلوقتي تاخد إجراء في بيسمعنا او العادي في خالص.
مواطن آه، عنده مشكله مع امين شرطه وعايز الائتلاف بتاعكم يتدخل المسألة دي.
لا والله لا انا لا انا بتكلم ب- بامانه تمام.
ما هو زي ما انت ليك حقوق او زي ما انت آه، لنا شايف حقوق إن أنت وعلينا إنسان واجبات.
كويس، في اكيد عنصر فاسد تمام.
فاحنا علشان هذا الجهاز يتم تطويره التعامل مع العنصر الفاسد من افراد الشرطه بيتم عن طريقه ازاي او ازاي مش اليه مش, التعامل مش عن طريقنا مم.
انت بتاخد الاجراء القانوني الطبيعي خالص انت كمواطن عادي تقدم بتتظلم شكوى.
من موظف شرطه مم.
من موظف ما هو انا موظف واي واحد مم.
فينا موظف مم.
تمام من حقك تاخد الاجراء الطبيعي القانوني بتاعك ان انت تشتكي تمام مم.
هنا دور الائتلاف ان هو الفرد ده ممكن يطلب مساندتنا طبعا بنرفض بنفحص المشكله تمام في لجنه في جوه الائتلاف اسمها لجنه الشؤون القانونيه حلاوه الائتلاف ده ان هو كان متقسم للجان مم.
لجنه ماسكه الخدمات الطبيه لجنه ماسكه الشؤون القانونيه لجنه ماسكه الشؤون الماديه مم.
تمام فاللجنه بتاعت الشؤون القانونيه دي بتفحص ما هو ممكن الامين ده يكون مظلوم والمواطن ده تعدى عليه هو وقال لك اذيه في شغله تمام عشان هو شغله حساس وفي جهات رقابيه ممكن تأذيه مم.
تمام هو ده بقى كان دور اللجنه القانونيه ان هي بتفحص الموضوع لو لقت الامين او الفرد ده هو اللي غلطان بتبعد بره الصوره خالص وبتبيح للقيادات والجهات التفتيشيه احنا عشان تبقى حضرتك عارف احنا اعلى وزاره في كل الوزارات فيها لجان آه، تفتيشيه ورقابيه مم.
عندنا مفتشين وعندنا مراقبين وعندنا شؤون قانونية وعندنا محاكم وعندنا كل حاجة تمام فانت اخطأت هتتحاسب مم.
بس هو كنا كل اللي بنترجاه ان اللي اخطأ وثبت عليه الخطأ هو اللي يتحاسب مش مش هاخدها كده جهرا مجرد ان واحد اشتكاني فانا يا اتنقل من مكاني يا اتحبس مم.
وده اللي كان بيحصل قبل لا الثوره ولا فعلا فلوس حقا حقا ناخد اتصال تليفوني استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا استاذ محمد آه، معاك الامين محمد فاروق من اداره الانديه آه، من بلد الشرطه البنا وعضو الائتلاف العام وبرحب آه، بزمايلنا الامين شريف وصال آه، من الائتلاف العام من الناس اللي هي كان ليها بصمه في آه، حقوق الم- المشروعه اللي اللي جت للافراد مم.
آه، انا بشكر طبعا بيت الزملاء الامين رأفت ومش محتاج بس الاسامي انا كنت بس آه، ب- بنبه ان ان الحمد لله احنا حقوقنا تعتبر نص طلباتنا اتحققت بس في بعض حاجات وخصوصا في الخدمات الطبيه هي اللي احنا محتاجينها بالفعل مم.
آه، العلاج في مستشفى الشرطه هنتكلم في ال- في الملف ده يا استاذ محمد واحنا هنتكلم ايه اللي اتحقق وما اتحققش مع آه الاخوه شكرا الامين محمد فاروق من القليوبيه آه، استاذ محمد نبيل آه نظره الناس ليكوا دلوقتي يعني انا عارف ان بعد الثوره كان عندكم شويه مشاكل والناس كانت مستهدفه رجال الشرطه دلوقتي بقى التعاون مع رجال الشرطه ازاي او نظره الناس لرجال الشرطه ازاي نظرة الناس يا فندم بعد الثورة آه، قبل الثورة طب غير بعد الثورة هي النظرة اتغيرت بعد الثورة بدأت الناس يعني تت- تتكاتف معانا شوية بشوية مم.
ضد المجرمين طبعا والناس اللي ايه خارجين عن القانون مم.
اللي هم خارجين من السجون حضرتك والبلطجية ونشوفهم كل يوم حضرتك يعني كل يوم والتاني في جريمة في كل محافظة لكن مفيش حد بيتحرش بيك مفيش حد بيضايقك مفيش حد يلقح عليك كلمه وانت ماشي يقول لك انت مش عارف ايه يعني يعني ده ما بيحصلش ولا هو طبعا كان بيحصل فتره يعني فتره معينه لكن دلوقتي الناس لسه بتتطاول على ازاي رسم رجال الشرطه هو- لسه الناس بتتعامل بعنف معاهم ولا الدنيا هو اتغيرت بعض بعض من فئات تفنم آه، مثلا زي س- زواري الميكروباصات يعني حضرتك يعني مبوظين خالص الدنيا مع الشرطه بيخشوا عكس الاتجاه بيعطلوا حضرتك ح- حركه المرور بي- يعني برضك بيستقلوا برضك بالشرطه شويه يعني في كل الاماكن يعني مش بتوع الميكروباصات بس ناس كتير جدا يعني مش مش مش الميكروباصات بس الامين رأفت قول لي يا سياده الامين آه، آه، والله موضوع مديرة امن الاليويه ده موضوع كبير يعني هو هو العبء كله علينا والله اه والله ده يعني قول لي بقى ده انت اللي إحنا- تقول لي احنا المديريه عامل الواحده ازاي مع ال مع ال والخنكه كمان يعني يعني ده انت ما شاء الله يعني جايب من الاخر قول لي بتتعاملوا ازاي مع الناس وخاصه ان انتوا عندكم نسبه ال احنا اه عندنا مثلث الرعب ما هو بي- اه اه اه احنا عندنا مثلث الرعب في مديريه امن القليوبيه لا وفي منطقه سمعت عنها كده برضو كان فيها حمله من قيمه شهرين ثلاثه جعفر وكوم جعفر السبع.
وكوم السبع لا في منطقه تانية بقى بيقول لك برضو جديده جدا ونزلوا جابوا منها ناس هربانه من هي الاعدام هي و- حضرتك عندنا فيها فيها احراش وفيها المشكله كلها هي غابات الجعفره وكوم السمن هي دي تعتبر مثلث الرعب في هناك منطقه يعني.
كان كان فيها لهم حمله وبنها برضه بس ال- الحمد لله يعني اه هي جنب بنها منطقه جنب بنها كده الموز ايه اللي كان فيها الهيش والموز وجابوا منها سيد نتايه اه اللي كان هربان من اتنين اعدام وكان زارع الشجر بالانابيب واول ما نزلوا عمل زي النخيله يعني إيه بس- اتعامل معاهم لا وجابوا كان عندكم فرافيره فرافيره لما اتقبض عليه كان بقى عامل أنا خلاص فيديو كليبات الحمد لله- على النت بالله.
الحمد لله ده كان ليه فيديوهات على على الموبايلات كمان مش على اه كان عاملينها على بس النت الحمد لله يعني هو يعتبر دلوقتي الجو اهدى من من الاول بكتير يعني مجهود برضه رجال المباحث عندنا يعني ما شاء الله يعني الشغل الو الاسيري شغال شغال كويس مم.
ويعني كترة الخدمات برضو ما شاء الله برضو يعني محجبة برضو مع الناس وبعدين نظرة الناس دلوقتي الحمد لله يعني دلوقتي بدأت تتقدم كتير على طب الأول قول لي يعني.
انت شغال في منطقه عشوائيه زي منطقه تمام.
الخانكه دي الخانكة.
وطبعا مناطق العشوائيه مناطق صعبه شويه اه قول لي بت... الناس بتتعامل معاكوا ازاي هل الناس يعني مثلا لما تيجي تقول واحد انت مخلف يلا شيل حاجتك من هنا او انت آه، ماشي غلط او انت هل الناس بتتقبل ده ولا الناس تقول لك مالكش دعوه يا عم اتكل على الله ابعد عننا مش عارف لا آه، هو في المعتدل برضو وفي السيء يعني في ناس يعني ممكن اكلم واحد او كلام من ده وبتاع ممكن يجي يقف معايا وفي ناس ممكن تكلم واحد يجوا معاه عليك مم.
يعني م- مش كل برضو يعني لسه برضو الطبقة الشعبية ما ايه ما وقفتش مع الواحد للدرجة الكاملة مم.
رغم ان احنا والله يعني الامن العام ده آه، يعني شغلته يعني ما فيش حاجه خارج النطاق يعني ايه انت طالع تخدم وهتخدم مم.
يعني انت ليك خدمه طالع ب- بتقضي خدمتك بالعكس انت وهتخدمها موجود عشانه هو بس مش اكتر بس مش كل الناس بقى يعني في المعتدل وفي السيء مم.
يعني في اللي اللي ممكن تكلمه مثلا كلمه اه ده صح وده غلط وده كلام من ده وبتاع وكلام من ده وفي بقى اللي ممكن ينهارك يقول لك يا عم انتوا انتوا انتوا خلاص انتوا انت لسه فيكوا رمق مم.
آه، انتوا لسه عايشين مم.
يا عم ارحمونا مش عارف ايه وفي واحد يقول الله يعينكم آه، في مثلا ست ممكن تدعي لك آه، في ست مش عارف ايه يعني برضو ال- الشغل ما شاء الله يعني يعني الحمد لله احنا بنقول آه، ربنا وفقنا ونقدر نعمل اللي الناس عايزاه مم. طيب ناخد الامين احمد سعيد ظاهر ائتلاف الامناء عامل شغل آه، الاستاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا فندم عليكم السلام اتفضل معاك معاك الامين احمد من من مديريه امن الجيزه سعادتك اتفضل يا فندم
والله سعادتك انا بخص وزاره الداخليه ان انا اصلا عندي حاله حاله خاصه انا بعاني منها ومش بتكلم بيها بخصوصا ان انا حالتي انا انا بتكلم بصوتي الوزاره كلها بس اعتقد ان الامين شريف عارف عشان كده يعني بيقول احنا يعني يعني عنده حالة إنسانية اه بص قوية سعادتك جداً انا توجهت لظروف- انا توجهت للاستاذ صعبة.
شريف في مره وحكيت له الموضوع ده ان انا متضرر مني يعني ضرر جامد ضرر ضرر جامد يعني مم.
دلوقتي يعني ازاي يكون اخ ليا شغال في شركه خاصه متامن عليه آه، تامين عام كامل ويكون ليه
لا ما تقطعوش يا جماعه ليه قطع لوحده طب يا استاذ احمد يعني آه، لو تعود الاتصال بينا احنا نكون شاكرين استاذنك انا آه، وصلنا شكوى الامين احمد او الاخوه في الكنترول لو يعرفوا التليفون وتعرفوا تجيبوه لنا نكون شاكرين برضو ليكم استاذنك انا اقولها لك بايجاز بسيط شكوى الامين احمد هي شكوتنا كلنا مم.
في علاج اسرنا آه، اسر العاملين أهو.
انا او اسر ال- اللي الافراد عايز ده أقولها ده لك ملف إن- مهم ان جدا اي اي م- شركه حتى لو بسيطه بتلاقي الاسر الزوجه ما هو انت دلوقتي بتديني مرتب لما زوجتي تكون محتاجه علاج زي ظروف الامين احمد محتاجه علاج باكتر من 4 او 5000 جنيه في الشهر وحالتها عندها مرض في الدم من الحالات النادره تمام وهو بيدي شغله 12 ساعة في اليوم لأن هو بطبيعة شغله في استيفا نيابة تمام بينزل الشارع وبيعمل محاضر والكلام ده كله أحمد لو مش بيمد إيده يعني أحمد لو بيمد إيده لحد ما كانش يحتاج يعمل مداخلة ويتصل ويشتكي حالته لا لأنه كان يقدر يجيب أضعاف أضعاف المبلغ المطلوب بس عشان هو ما بياخدش حرام عايز يعالج مراته بالحلال وده واجب الوزارة عليه أساسا وواجب الوزير وواجب أي حد مسؤول في الوزاره ان حاله زي كده كنا جبناها من الوزير قبل كده وعادل بيه رفعت جري معانا في المشروع ده في ال- في الملف ده بالذات قبل كده ان الحالات الخطر واللي مكلفه يسمح بعلاجها في مستشفى الشرطه تمام بمجرد طلب للعلاقات الانسانيه وده اللي عانى منه الامين احمد وما زال حتى من الن- النهارده ثلاث شهور او اربع شهور بيعالج مراته من التعب ده وبيصرف اللي ورا والقدام وبيستلف عشان يكفيه علاج ومش هيسيب مراته تموت مش هيسيب مراته تموت لو هيسيب وزاره الداخليه وين- وينتمي لاي جهاز تاني يقدر يعالج له مراته ويصرف عليه هو ده الملف اللي كنت بقول لك عليه يا احمد بيه وده ملف ملف الخدمات مهم الطبيه اهم من المرتب واهم من اي حاجه لان مفيش حد فينا دلوقتي حضرتك قريت الدراسه اللي اتعملت امبارح ان مصر الاولى على العالم في الفشل الكلوي الفشل الكبدي الاولى على العالم ايه طب ده بس يعني تمام في الفشل الكبدي تمام كلوي.
يعني برضه كل... لا ده امبارح كنت قريتها غير غير فيروس كبدي غير التهاب آه، الكبدي اه غيره تمام والتهاب الكبدي غير الفشل الكلوي اه يبقى ومراته- هو التهاب الكبدي الوباء كبد الوباء ومراته بتعاني من نفس المرض تمام وبيصرف كل اللي وراه واللي قدامه كان هو واسرته وبرضه مش ملاحق وبيضطر يستلف من زمايله واصدقائه عشان ما يمدش ايده في الشارع وبرضه الوزاره لحد النهارده ما ساندتوش وما عالجتلوش مراته ده الملف الطبي اكتر ملف طب هو بنعاني فيه تقدم في بطلب وزارة الداخلية.
للوزير تقدم بطلب لمساعد الوزير يعني يعني ايه ايه, إيه الاجراء اللي هو والله عمله؟
انا الاجراء اللي قلته له النهارده تمام ان انا هاخده من ايده وهنطلع على عادل بيه رفعت وانا متاكد ان عادل بيه رفعت مش هيخذلنا تمام وهي وهيسعفنا في الملف ده بالذات لان الحالات الانسانيه انت ما وراكش حاجه فانت مش هتجبرني ان انا مدي ايدي في الشارع صح تحية للأستاذ أحمد سعيد مديرية أمن الجيزة و...
جميل وربنا و... وربنا عز وجل يشفي له زوجته هنطلع لفاصل ثم نواصل بعد هذا الفاصل
أوسكار TV show دائما نقبل التحدي دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل بشرى لكل الناس ودع للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح Ultra Slim اي عشب يستخدم في انقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وامن وفعال Ultra Slim كبسولات طبيعية 100% ومشروب Ultra Slim من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآمن اي منتج عشبي لابد انه يخضع لابحاث علميه ودراسات مستفيضه خاصه في انقاص الوزن عشان نوصل لنتائج امنه 100% ألترا سليم أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس انقاص الوزن مهم للكبار والصغار ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل ألترا سليم انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل افراز الانسولين من البنكرياس ألترا سليم نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا ألترا سليم مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار TV show دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 5 خمسات 4 37 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 وجه حينما تنفصل الأخلاق عن الداعية ويصير كل همه التطاول على العلماء من هنا وجب علينا الدب عن عرض العلماء والتحذير من هؤلاء المتطاولين في لقاء مهم وحصري تحت عنوان حرمة أهل العلم مع فضيلة الشيخ شهاب الدين أبو زهر وفضيلة الشيخ مسعد أنور وفضيلة الشيخ علاء سعيد وفضيلة الشيخ أحمد جلال وفضيلة الشيخ أيمن صيدح وفضيلة الشيخ غريب رمضان كل هذا وأكثر تشاهدونه غدا في الساعة التاسعة والنصف مساء انتظرونا
باق على رمضان ثلاثون يوما
أوصيكم ونفسي بزيارة المرضى والدعاء لهم
السلام عليكم وعدنا بعد الفاصل لنواصل حوارنا مع آه، اخواتنا آه، الساده الامناء محمد نبيل والامين رأفت آه، عبد الوهاب والامين لبيب احمد سيد والامين شراف آه، شريف آه، وصال وانا اتبسطت جدا ان الاستاذ شريف كان عامل ملفات مع الامناء ان كل واحد يتكلم في ملف فعلشان آه، احنا عندنا وقت اللي جاي ده قليل فهنبدا نتكلم في الملفات بشكل مباشر آه، هنبدا بالامين محمد نبيل والملف اللي هتكلم عنه اتفضل ان شاء الله ملف مهم جدا في وزاره الداخليه يا فندم آه ملف الرياضه يا فندم ملف الرياضه آه ان شاء الله يا فندم يعني آه، نشكر السيد اللي هو آه، عادل بيرفع يا فندم اللي فتح لنا كذا فروع للنوادي مجال الرياضه في نادي فتح حضرتك من ثلاث ايام في الغردقه في آه، الهجم يا فندم من ثلاث ايام العجمي؟
نادي اه نادي كبير جدا يا فندم اسكندريه بقى اه للداخليه يا الغردقة؟
فندم اه وفتح لنا يا فندم وفر لنا نادي الداخليه يا فندم في ال- جسر السويس للمدنيين فتح نادي ساعتك المظلات وفتح ده اكبر نادي اعتقد نادي افراد شرطه في ده المظلة.
ورد اتحاد الشرطه يا فندم ده اكبر مم.
نادي ورد اتحاد الشرطه مم.
ففندم آه، شكر يعني اللي هو عادل يا فندم اللي هو بيتاح انت واخد كام بطوله؟
انا حضرتك يا فندم آه، حاصل على 95 بطوله على مستوى الجمهوريه 95 اه يا فندم 95 القاهره وجمهوريه يا فندم وفتح عربيه افريقيه ما شاء الله طب كنت زقيت الخمسه التانيين دول الحمد لله
100% 95 وحاصل يا فندم على 25 دوره تدريبيه على مستوى الشرطه فرق فرق تأهيلية للشرطه منهم الرماية وتدريب عسكري وأيكيدو مفرقعات واشتباك وجودو وأيكيدو وحاجات زي كده.
بتشتغل ايه مع دومنا الشرطة؟
حضرتك يا فندم للأسف يعني أنا يعني في مطافي.
لا يا الوقت راجل.
كلها فني يعني لا والله في الدفاع المدني يا فندم يعني.
يعني السيد المساعد مشغلك في المطاف بصراحة يا فندم يعني- يعني ما شاء الله خمسة- 95 بطولة شغال في المطافي الحمد لله يا فندم ما شاء الله ليه ب- ب- بتخش في الحرائق ت- ت- تضرب جودو و- وكاراتيه ومصارعة ولا ايه مش فاهم يعني 95 بطولة شغال في المطافي عايز اقول لك يا احمد بيه ان احنا لو عملنا السي في بتاع الامين محمد وحطيناه على النت ممكن يجي له عروض من امريكا نفسها يعني.
طب وانت يا باشا بتاع الائتلاف على الكلام عملت ده ايه؟
كله.
عملت ايه بتاع احنا الائتلاف؟
بنحاول ان احنا نوصله هو كل احلامه ان هو يبقى مدرب في وزاره الداخليه كل احلامه ان هو ينمي الرياضه في وزاره الداخليه ان وزاره الداخليه حلم ما جميل جدا.
تستعينش بخ- بغير ابنائها هو نفسه ان هي تستعين ممتاز الكلام ده على فكره ده مثال مم.
معهد الامم مطلع كذا بطل طب ما حضرتك ما تقول للمساعد اللي شغاله مطافي يقول لك شغاله مطافي يعني ده حاجة يعني آه، آه، يا سيادة اللي هو عادل رفعت يعني الله يعينك طيب هنيجي للامير ر- آه، رأفت عبد الوهاب خضر اتفضل يا فندم والله احنا يعني الحمد لله احنا بس يعني ايه إيه، إيه، عايزين مثلا انت السلاح بتتكلم عن ملف ايه الاول آه، السلاح بتاعنا يبقى متقدم شويه انتوا طلبتوا صح آه، بالحق، طلبتوا بيت آه، آه، طلبتوا آه، بتسليح افراد الشرطه تمام طب في ناس اللي انا سمعته ان في ناس معارضه هذا الامر يعني هو بيقول لك ما, ما تتسلح اثناء الخدمه تشيل ليه خارج اوقات الخدمه تشيل سلاح ليه انا دلوقتي سيادتك يعني انا ممكن اكون ماشي في الشارع البلطجي مثلا لما بيبقى ماشي حتى وعارف ان انا امين شرطه ولابس ميري لو هو شايل السلاح في جنبه ومخبيه بيطلعه بيطلعه في ايده ويمسكه في ايده في ايده كده قدام منه وانا ماشي يعني بيتحداك يعني يقول لك انا مش هاممني منك وبعدين يعني اكتريه الوقت دلوقتي يعني اللي هي السرقه اللي على الطريق و... والعربيات اللي بتتاخد وكلام من ده طب بس ما انت ما حتى نفترض ان يعني- انا صادفت يعني في مره يا استاذ رأفت يعني خلينا واقعي طب ما انا مرخص سلاح تمام وانا انا النهارده لو تعرضت لحادث على الطريق يعني انا معايا طبنجه تمام هيضربوني باجي يعني عايز اقول لك الطاقه ايه يا احمد بيه ايه انت مش مامور آه، ضبط لا، لا، لا، يعني عايز اقول لك حتى مقارنه بالتسليح اللي موجود او السلاح اللي موجود مع البلطجي انت السلاح اللي انت هتشيله الطبنجه دي هتعمل ايه اهو نوايا تسند الزيف نوايا تسند وصلتوا لايه قالوا ان هيجيبوا 100000 طبنجه الحمد لله اه وقالوا ان هم يجيبوا طبنجات جديده ونتسلح بيها ان شاء ربنا وربنا يعني وهيبقى تسليح دائم ولا اثناء الخدمه فقط لا هو التسليح دائم يعني احنا في عندنا ناس مستلمه تسليح دائم يعني انا برضو واحد من الناس متسلح تسليح دائم معايا على طول بس احنا عايزين يعني الاحدث التسليح ايه يعني الاحدث يعني ما عصافير طبنجه يعني يا حلوان، يعني حتى عايزين حاجات الاحدث بداية يعني يعني.
هات طبنجه حلوان مش هتقعد حاجات قدام بداية الاهلي يعني.
بره وممكن تمنع منه ولا حاجه ولا كلام من ده كلها احنا موانع عايزين كده.
الاحدث حاجات عشان نقدر نواجه الناس ده بقى، طمع اللي نواجه عندكم البلطجية طمع يعني.
عايز يتزور بقى وعايز ال- لا والله ولا بيشتغل هو وبريتا ال- وألمانيا.
العلم بالشيء ولا الجهل بيه مش اكتر يعني مم.
انا نفسي يعني ابقى مطمن انا واحد من الشعب صح انا واحد من الشعب مم.
انا لما ابقى ماشي في الطريق طب القطاع خد خد خطوات ايجابيه في موضوع التسليح والله احنا سامعين يعني احنا سامعين اللي هو لكن التنفيذ آه، التنفيذ بقى دي عند القيادات او هم اللي يعرفوا يعني ماشيين في الكلام إعداد ده.
التنفيذ؟
هو اه بيقول لك في طبنجات جايه جديده ان شاء الله وممكن الافراد تتسلح بيها وربنا يسهل ان شاء الله طيب قبل ما ناخد ننقل بقى على ال- الجبهه الاخرى آه، الاستاذ ياسر معانا على الخط اتفضل الو ايوه يا استاذ ياسر ممكن السلام توطي عليكم.
التلفزيون بعد اذنك مرحبا بيكم بضيوف فضل الكرم يا فندم جزاك الله خير اتفضل معاك رئيس شرطة ياسر أحمد رمضان علي مركز إصدار رقمي بطاقات القوم بمحافظة المنيا ما شاء الله اهلا وسهلا يا فندم بالنسبة يا باشا لحقوق الشرطة ونسمع يعني إن بعد الثورة حاجات كتيرة يعني اتغيرت يا ريت يعني يكون لينا برضه زينا زي أي حد مدني بنفس سعادتك إحنا يعني بالنسبة لإجازة العمر أنا مقدم إجازة العمر آه، شهر رمضان شهر كامل سعادتك والمفروض من حقي ان يعني راجل في وزاره الداخليه زي زي اي حد مدني بيقدم على طلب اجازه بيوافقوا عليها بدون اي شروط يعني آه، بس أستاذ ياسر السعودية- في اجازات سابقه آه، آه، تاشيره السعوديه في العمره 15 يوم الاجازات الدوريه آه، في السنه 21 يوم طب رصيد اجازات ال 21 يوم في السنه دول خلصوا في امتحانات آه، ترم اول وترم ثاني تمام يا فندم؟
اه معاك آه، دلوقتي طبعا انا يعني مقدم على عمرة شهر رمضان سعادتك ومقدم على طلب اجازه شهر كامل. آه، بعت لقطاع مصلحه الاحوال المدنيه بالعباسيه. قبيل بتاع يمكن شهرين ببعت طلبات للقطاع وطبعا آه، وابن من طين والثانيه من عاملين على راي الناس اللي بيقولوا. ما حدش بيسال في الطلبات الا فين وفين طبعا النهارده بيقول لك كتبنا طلب بالنسبه لرصيد الاجازات بتاعتك ما يسمحش وكتبت اجازه خاصه لمده شهر. انا يعني عايز اعرف انا دلوقتي راجل دلوقتي انا اه يا استاذ ياسر بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه ان في اتفضل، اتفضل.
استاذ ياسر بعد اذنك في اتفضل.
قرار من السلطات السعوديه ان تاشيره اتفضل.
العمره هذا العام اداء عمره اداء عمره فريضه يعني ما- منافذ من مناسك العمر يعني ما المفروض يعني ما يكونش حد يعترض على الشيء ده او حد عنده مانع ايوه يا استاذ ياسر انا بكمل لك بس اتفضل.
ان التاشيره 15 يوم موضوع الشهر ده السعوديه مش هتديه 15 يوم يعني ده انت بالنسبه للقرار احنا سامعين النهارده بس ان بيقولوا ان في قرارات هتنزل ل 15 يوم بس لكن بالنسبه يعني ل- نزلت ل- لينا احنا على شركه السياحه اللي احنا طبعا متفقين معاها ان هي شهر هتبدا من مش يوم هتقدر واحد تلتزم معاك.
رمضان او 5 رمضان على العموم يا استاذ ياسر انا بشكرك اولا لكن انا بقول لك عشان بس آه، آه، تبقى انت عارف ان شركه سهم لن تستطيع ان تلتزم معك خ- آه، في مساله الشهر لان دي قرارات سلطات سعوديه يعني ما حدش يستطيع ان هو آه، آه، يخالفها لان دي شروط يعني طيب هننقل بقى على آه، الملف الاخر واخواتنا الاستاذ لبيب والاستاذ شريف الاستاذ لبيب الملف اللي مع حضرتك اتفضل اتكلم فيه والله يا فندم آه، الاشاعات فندم، التي اثيرت حول معامله آه، افراد الشرطه آه، او امناء الشرطه اللي هيترقبوا ضباط معامله غير لائقه في اكاديميه الشرطه انا بصفتي امين شرطه شغال في اكاديميه الشرطه اللي هو المكان اللي هو بي بيقوم بتاهيل وتدريب آه، آه، الفرد الشرطه او امين الشرطه ل- لتاهيل وال- لترقي كادر ضباط الشرطه فانا انا كان ليا رساله بس آه، بالنسبه احنا كان لينا حلم آه، من اكبر الاحلام اللي كنا بنحلم بيها في وزاره الداخليه بالنسبه للافراد اللي هو التاهيل اللي هو التدرج الوظيفي دلوقتي في انا يعني بسمع كلام كتير من بره اللي هو ايه ان احنا الرتبه اللي هن- اللي هنتنقلها بعد فتره يعني فتره معينه اللي هي اتحددت اللي هي 24 سنه اللي احنا يعني هيبقى ضابط شرف الناس مش مستعينه بيها او الناس مش م- مديالها اهتمام يقول لك احنا هنبقى هنبقى ظباط اه بس يعني مش هيبقى لنا لازمه او ما مش هي- يعني مش هيستعانوا بينا في كليه الشرطه مش يعني مش هيبقى زينا زي ضابط ال- الاكاديمي او ال- امين الشرطه اللي مذاكر وهيترقى او الكلام ده كله انا ب- بوصل رساله رساله لزمايلي اللي بره وبطمنهم احنا بالنسبه للت- للتدرج الوظيفي او الامم اللي هيترقوا في التدرج الوظيفي احنا اتعمل لنا مكان وتعمل لنا يعني يعني ما عندنا اعلى ال- الامكانيات بالنسبه لفرد الشرطه يعني انت زيك هتخش كليه الشرطه هتبقى زيك زي الف- ال- الامين اللي مز- اللي مذاكر زيك زي الامين اللي اللي يعني ايه اللي- اللي اللي مذاكر وهيقدم في كليه الشرطه و
اتفضل كمل كمل
بس يا باشا فال يعني انا بطمن يعني زمايلي ان احنا ال- المكان اكاديميه الشرطه ما فيش حاجه اللي اسمها اللي هو هيستهانوا بينا او او هيستهانوا بينا او او يعني في قله آه، استعانه بينا لا احنا كليه الشرطه اللي- الفرد اللي بيخشها زيه زي الطالب الاكاديمي من اللي هو- اللي هو يتخرج بعد اربع سنين من كليه الشرطه بس أنا دي الرساله اللي كنت عايز أوصلها لا وانت كمان لزمايلي.
عندك اللي هو احمد جاد منصور من الناس المحترمه يعني ما اعتقدش إن هو اكيد طبعا يسمح اكيد باي طبعا هو طبعا من اي ساعه فرد ما في مسك اللي هو اكاديميه احمد ال- جد في الاكاديميه وهو بالظبط ما بيرفضش طلب لينا واي طلبات لينا بتستجاب في يعني في وابيك اللي هو الوقت.
احمد بدر من الناس برضه المحترمه والناس أكيد اللي طبعاً يا فندم.
يعني آه، افتقدتهم الوزاره دي بقوه على افضل المعاش.
علينا كتير طيب انا بشكرك يا استاذ لبيب هنيجي بقى لل... م? طب ناخد هاني بقى وبعد كده ايه نيجي للاستاذ شريف يا استاذ هاني السلام عليكم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا فندم كلامي للزملاء اقول لك انا مندوب شرطه مصاب هم. طابة مندوب أيوة، مصاب مصاب اه أثناء الخدمة.
اتفضل يا فندم
انا بسلم على زمايلي كل لك الاول وبقول لهم السلام عليكم من سلام عليكم الزملاء السلام ورحمة الله السلام وبركاته ورحمه الله وبركاته
آه، السؤال بتاعي والله العظيم بسال بقول ازاي وزاره الداخليه ما ترعاش آه، الشهداء المصابين بتوعها ازاي مندوب شرطه يبقى مصاب بسببه اثناء الخدمه ويتقاضى معاه 700 جنيه 700 جنيه وعنده اسره وزوجه واولاد
هم.
هيعمل بهم ايه في الزمن اللي احنا فيه طب عايز رقم الموبايل اوكي مفيش مشكله اتواصل مع الساده زمايلي وادهم لهم مفيش مشكله ونشوف احنا الموضوع ده طيب هو بياخد صور ان شاء الله خلاص يا هاني سيب تليفونك في الكنترول الاستاذ شريف آه آه يعني إيه، الاستاذ شريف بقى يعني النهارده كل حاجه نرميها على الاستاذ شريف وصال و- و- ويحاول ان هو يعني يشوف موضوع ال 700 جنيه بتاخدهم دول 400 رو- 400 ولا 700 400 400 400 اه 700 700 700 اه بياخد معاه 400 او 700 700 عامه ما يجيبوش عيش حافي يعني اه طيب آه مين تاني يا جماعه مين من القليوبيه قلته مين يحيى يا استاذ يحيى اتفضل استاذ يحيى السلام عليكم وعليكم السلام يا استاذ يحيى اتفضل ازيك يا فندم الله يسلمك يا فندم اتفضل ان شاء الله فرصه سعيده ان احنا يعني لقينا حد بيتكلم باسمنا او بيعبر عننا زي البرنامج المحترم بتاع سيادتك الله يخليك جزاك الله كل خير وبقى دي يعني شكر للاستاذ شريف وصال مع سيادتك اخويا الكبير يعني ربنا يخليك يا استاذ
وسيادتك انا كنت برضه عايز اتكلم بخصوص سيادتك يعني من خلال برنامجك احنا آه، نفسنا نوصل صوتنا لرئيس الجمهوريه ووزير الداخليه اتفضل بالنسبه لسيادتك احنا عايزين قانون يحمي رجل الشرطه في الشارع يا فندم مم.
احنا حقوقنا ضايعه يا فندم في النطاق ده كل يوم بننضرب بالنار يا فندم مم.
تعامل معانا المجرم ما, بي... ما بيفرقش بين ضابط وامين واي حد في ال... في الشرطه بيضرب بالنار يا فندم وبيهاجم ومش مهم احنا عايزين قانون يحمي رجل الشرطه احنا شايلين كفنا على ايدينا وبنضحي بروحنا من اجل من اجل الشعب المصري كله مم.
واحنا عند سقط الناس مم.
وبنغير الارث اللي الناس فاكراه عننا ونحاول نثبت وجودنا وده ان شاء الله من خلال سيادتك من خلال الاعلام من خلال زمايلي الشرفاء اللي قاعدين مع سيادتك مم.
سيادتك سامعني يا فندم؟
مع حضرتك يا استاذ يحيى فانا سيادتك بطالب السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الداخليه محمد ابراهيم ان احنا عايزين قانون يحمي رجل الشرطه في الشارع سيادتك يا فندم بحيث اللي يتعامل مع رجل الشرطه بضرب النار يحاسب زينا يا فندم كده احنا بنضرب بالنار هو يوضع في ميدان علني وي- ويضرب بالنار يا فندم شكرا يا استاذ يحيى شكرا وده مطلب آه، مشروع و آه، طيب استاذ شريف بقى لك النصيب الاكبر في هذه الجلسه عايزين نقول كم طلب طلبته وكم طلب اتوافق عليه وكم طلب محتاجينه تمام بص حضرتك من بعد الثورة أنا مش هنكر لأن إحنا اتحقق لنا حاجات لا اتحقق لنا حاجات بس إحنا كنا فاقدين حاجات كتير جدا إحنا كنا فاقدين 100% من حقوقنا تمام حاليا ممكن نقول وصلنا ل 50% من حقوقنا وأنا متفائل يعني يعني لا 50% وأنا متفائل يعني هو الوحيد آه، المساعد الوحيد اللي بيساعدنا بما يرضي الله يعني شهادة حق في في ملفاتنا هو عادل بيه رفعت مساعد اول وزير الشؤون مم.
اما باقي المساعدين ما بيساعدوناش مع ان في توجيهات من الوزير بما يرضي الله وكانت قدامنا للجميع تيسير جميع طلبات الافراد تيسير باللفظ التيسير جميع طلبات الافراد كان لكم كم مطلب اولا الغاء المحاكم العسكريه والحمد لله اتلغت وبقانون من مجلس الشعب بالعوده راحت بالعوده تمام بالعوده زياده المرتبات الا لو اتلغى بقى القانون يعني لو اتلغت لو, لو اتلغى مصر بقى نفسه تمام فهي كده كده بالعوده يعني يمين شمال بالعوده يعني. تمام الملف الثاني كان زياده المرتبات وبدانا نزيد والحمد لله قادرين نعيش مم.
انا مش هقول لك احنا لا عايشين عيشه ميسره لا احنا بقينا قادرين نعيش على المحل تمام قادرين نعدي يومنا نعدي. وطبعا لو شويه برد عند عيل او شويه انفلونزا يأثر في الميزانيه راح نص الشهر اقل دكتور بيكتب دلوقتي 100 120 جنيه عليك كشف بالعلاج. تمام فانت دخلت في تلت المرتب يعني ده من الناحيه الماديه تمام ناحيه الخدمات الطبيه بقى ده اهم حاجه وده الملف المهم زي ما قلت لحضرتك يعني انتوا ال- المرتبات يعني نوعا ما تم تحسينها تمام. آه، الحمد لله. المحاكم والمحاكمات العسكرية.
العسكريه تم الغاء الحمد لله التدرج الوظيفي كان حلم من احلامنا والحمد لله بتاكيد آه، زميلي لبيب ان المعامله هناك معامله حسنه وان زمايلنا بيلاقوا احلى معامله واحسن معامله هناك بيتعاملوا معامله طلبه الكليه الاصليين أكيد.
تمام وان هم هيبقى ضابط شرطه زيه زي اي ضابط شرطه عادي تمام ب- بصلاحيات كامله وضبطيه قضائيه كامله عشان احنا كنا سمعنا اشاعه ان هو بعد ما يتخرج بسنتين اجله الضبطيه القضائيه فدي في ألاقيه.
استحاله اساسا لان انا امين شرطه معايا ضبطيه قضائيه مم.
فلما أز- ابقى أبقى ظابط ضابط ما بقى، أبقاش أبقى معاه.
ضابط بالشارع.
فهي مم.
اشاعه تروجت بس انا مش مصدقها يعني تمام ده ملف التدرج الوظيفي لسه في بعض ال- العقبات القانونيه وهنقدر عليها باذن الله بمجلس الدوله ومجلس الشعب ب- ماشيين المسالك القانونيه تمام المسالك القانونيه ملف الطبي
الاخطر والاهم الاخطر والاهم دي اهم حاجه والله يا حلمنا الاخطر والاهم هو بيقول لك انت اللي بتتعالج اقول لحضرتك على حاجه كمان هو بيقول لك انت اللي بتتعالج زي احمد سعيد عنده مشكله آه، آه. واسرتك لسه قدامها هنعرف نعالجها تمام انا معايا ان هم كانوا 32 الف ضابط بيتعالجوا في المستشفيات فجاه واحده دخل عليهم 382 الف فرد يا خبر ابيض فالقوه الاستيعابيه بتاعه المستشفى ما بقتش مكفيه بس حتى النهارده حتى الان الضباط بتتعامل وبتتعالج فوق والافراد تحت خالص ده لو اتعالجوا مش عايز اقول لك بالوسايط وبالمحسوبيه كمان يعني انا بجيب واسطه عشان اتعالج يعني أنا واخد في معاك مستشفى شهر.
الشرطه تمام رأفت في كلام عمليه معاك.
هيعملها ومدين له ميعاد بعد شهر شهر تمام عادل برفعت بيحارب معانا في الملف ده ونتمنى من الله ان محمود بجمعه مساعد الوزير للخدمات الطبيه يكون سمعنا ويتقبل مننا النقد البناء تمام ويقدر ينمي لنا شيء يعني انا شايف ان ال- في مبنى بيتبني في مستشفى العجوزه اتمنى من الله زي ما انا سمعت ان بيقولوا للافراد اتمنى من الله بس هيكون نص الافراد ماتوا اساسا يعني يا ماتوا اصابات عمل زي الزميل اللي اتكلم دلوقتي اتصاب اثناء وبسبب الخدمه على- ده شرف ده شرف كبير طبعا وسام على صدري وسام على صدري انا بس للاسف مش على صدرهم هم هم هم مين قصدك إيه يعني القيادات القيادات اللي المفروض تعامله على انه مصاب حرب حضرتك لو فرد اتصاب اثناء العمل في القوات المسلحه بيتعالج على السرير اللي بيتعالج عليه مبارك دلوقتي في مستشفى المعالي العسكري وبيسافر بره وبلا استثناء انا رحت المعالي العسكري مفيش حاجه اسمها ظابط مفيش فرد مفيش مجند كله بيتعالج على انه مريض واللي واقف ده مهما كانت رتبته طبيب صاحب رساله مش مش ضابط جيش تمام ده الملف ال- ال- الخدمات الطبيه طبعا لو قعدنا يبقى حضرتك محتاج 12 حلقه عشان نجيب فيها المساوئ اللي في الخدمات الطبيه مساوئ تمام النقطة اللي بكلم حضرتك فيها واللي الزميل أثرها الزميل يحيى محترم من من القليوبية تمام نقطة رد الفعل أنا كرجل شرطة ماشي في الشارع واحد رفع عليا بندقية كان في مقولة اللي هو محمد إبراهيم يوسف أول ما مسك في أول اجتماع عمله معانا قال لك اللي في واهة البندقية اللي تترفع اضرب في المليان مجرد ان الفوهه تترفع مش يدوس على الزناد ويطلع منها طلقه ما كان حوش ده بس ما هو سيادتك يبقى احنا مش هيعمل محتاجين كده لأن قانون.
كان مش انت مش انت لوحدك ده الظباط يا باشا يعني يعني يعني ليه؟
حتى لا، الظ- انا انا بطالب بقانون حتى- للشرطه رجل رجل الشرطه حتى مش فارقه الظباط ظابط ولا فرق لا يعني اه يعني بالظبط آه، رجل احنا الشرطه الاتنين بنتحبس اه ضربت بتتحبس ما ضربتش بتروح وده ادى ان الظابط ما يضربش ما يتعاملش اه يتعامل يتحبس انا لو ضربت بتحبس لو ما ضربتش بموت ما بقاش فيها تالت ما بقاش فيه خيارات في النص يا اما اقعد في بيتي وما انزلش الشارع وطبعا ده هيجي بالسلب على المواطن ودي رساله احنا مش هنسيبها مش هنسيبها احنا اقسمنا يمين الله من بعد الثوره ان احنا ما هنسيب اماكننا الا واحنا جثث سامده مفيش حريق اقسام تاني مفيش حريق س- خروج سجون تاني مفيش اي حاجه تاني هنموت فيها ويشيلونا على ال- على النقلات ميتين ونحسب يعني نحسب بعض عند الله من الشهداء مش عند قيادتنا لان قيادتنا حتى الان مؤثره في حق الشهيد واسر الشهيد واسره المصاب والمصاب اللي عليهم يعني الشهيد ما ترتاح لكن المصاب ده بيموت كل يوم لانه بياخد اساس المرتب اللي هو 400 جنيه زي ما الزميل قال اساسي هو مش 700 700 لان مفيش فرد شرطه اساسي 700 مفيش فرد شرطه اساسي هو قال 700 700.
انا من هو قال الامناء 700.
القدامى كنت له كمان سموها ال- انا انا من الامناء القدامى في الوزاره يعني ممكن يكون أنا الأساسي الأمناء زيادتك القدامى و- في الوزارة.
ومش هيتضرر.
انا بقى من الامناء 600.
القدامى في وزاره الداخليه والاساسي بتاع 500 جنيه هو ده اللي بطلع عليه معاش هو ده ليه سيادتك انا باخد انا المعاش الاساسي بتاعي التكميلي 390 وانا 505 المعاش التكميلي ان انا بخرج معاش بعد 60 سنه خدمه على 500 جنيه بقيت راجل عند 60 سنه مليان امراض احنا اساسا من دلوقتي احنا مليانين امراض تخيل بقى لما نتم ال 60 هيبقى كم الامراض ده لو جبناها يعني لو حصلنا ال 60 الباقي مننا اللي هيفضل هياخد معاش 500 جنيه احنا متأكد بنتكلم إنك برضه- هتكمل في الداخلية؟ العيد بروح الوزاره مش فاكر ايه راح الله لدكتور.
اعلم ربنا على يستر أي يمكن والله.
الثلاث ظباط وامين نطلع- الشرطه اللي هم مخطوفين دول آه.
يمكن مستريحين والله
بوجه رساله بقى للسيد رئيس الجمهوريه بعد ثلاث اذنك خطوات ثلاث خطوات بعد وأمين اذنك الشرطة.
بوجه للسيد رئيس الجمهوريه انت جريت ورا ابنائك السبع مجندين والجيش والشرطه قاموا هبه رجل واحد لحد ما جابوا السبع مجندين زمايلنا الضابط الثلاث ظباط وامين الشرطه اللي داخلين في سنتين ونص مختطفين هات لنا الجثث وجهها للمشير كمان هات لنا الجثث ووجهها ما هو ما فيش مشير دلوقتي في للفريق الأول.
للفريق آه، السيد وزير الدفاع للفريق لان هم دول ورثوا ولاده ورجالته واللي احنا بالظبط.
بنت- بنحزن عليهم كل لحظه عايزين نعرف زمايلنا استشهدوا نقول عليهم ابطال وشهداء وندفنهم او ندفن جثثهم تمام او يجيبهم لنا زي ما جاب السبعه مجندين وشكرا استاذ احمد على ساعه صبرك وهذه كانت رسالة الأمين شريف وصال محمد أن يعتبر رسالة فريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أن أبناء الشرطة هم أبنائه أيضا كما أبناء الجيش أبنائه وأن يساهم ويساعد في ملف آه، آه، فك اللغز يعني أنا أعتقد أنه لغز يعني طبعا الإشعاع اللي يقول لك دول ماتوا يقول لك دول خطفوا يقول لك تهربوا أنفاق ما تهربوش في أنفاق اللي يقول لك ده عند مش عارف مين في غزة وعند مين في ما علينا ده كله ما يهمناش كل ما يهمنا ان ابناء مصر الضابط- الضباط وافراد الشرطه فرد الشرطه اللي كان معاهم ان يرجعوا لاسرهم بالسلام او يكون في حل للغز او يكون في آه، آه، آه، يعني يعني يعني فك آه، آه، للغز ده بشكل صريح وواضح لو كان في آه، آه، آه، تم قتلهم او تم آه، تهريبهم او ايا كان ما تم معهم مفروض ان الدوله تعلم وبعدين احنا ده احنا عندنا اجهزه يعني ما شاء الله مخابرات العامه والامن الوطني و يعني عندنا ناس عندها خبره في آه، هذه الملفات انها تقدر تعرف ولادنا فين مش معقوله مصر بجلاله قدرها باجهزتها بوزاراتها بمديرياتها بكل ما فيها مش عارفه تعرف ثلاث ظباط وامين شرطه راحوا فين اظن يا جماعه ده امر يعني غريب جدا مع ان سهل وملف يعرف.
غريب جدا لو عرفوا مين اللي خطف السبع جنود هيعرفوا مين اللي خطف الاربعه
لا يبقى الا الشكر لي الاستاذ محمد نبيل محمد علي الاداره العامه لمعهد امنيه الشرطه شكرا يا فندم والامين رأفت عبد الوهاب خضر مدير الامن الاربعيه شكرا يا فندم والامين لبيب احمد سيد اكاديميه شرطه شكراً.
شكرا يا فندم والامين شريف وصال محمد آه، وزاره الداخليه شكرا يا فندم والساده المشاهدين آه، قدم لكم نموذج من افراد الشرطه ابناء مصر شرفاء الذين آه، آه، آه، يو- يؤدون رساله شريفه وساميه هي رساله الدفاع عن ابناء الوطن داخل الوطن ومحاربه الجريمه والاجرام ونتمنى من الله عز وجل ان ينصرهم فيما يفعلونه من عمل شريف وعظيم تجاه ابناء الوطن الاسبوع القادم نلتقي في برنامج في دعوه الحوار حلقه جديده احمد سمير كان معكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الشورى قول وحوار والشورى للدين